بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
اقرأ بقى واستمتع وردد وقول وعيد وتاني وتالت ورابع وعاشر وعشرين ومية واستشعر وانت واقف تصلي ان الله يسمعك ويراك نزلت هذه الآيات تربية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا فقام هيلقى عليك قول ثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا القرآن وما وراءه من التكاليف القرآن ثقيل يحتاج الى استعداد طويل مواجهة الاعداء هم ثقيل يحتاج الى استعداد طويل وصبر جميل نعم ايها الاخوة ان الاستقامة على هذا الامر بلا تردد ولا ارتياب ان الاستقامة على الدين والالتزام باوامر الدين بلا تلفت هنا او هناك وراء الهواتف والجوازب والمعوقات لا ثقيل يحتاج الى استعداد طويل يا شباب احنا في زمان الفتن بقت صعبة الفتن كثيرة المعاصي محيطة البلاوي كثيرة التحديات شديدة نحتاج الى استعداد نحتاج الى اعداد اول الاعداد قيام الليل الراجل اللي ما يقدرش يصلي ويقوم الليل ويقوم ثلاث اربع ساعات او ساعتين على الاقل كل ليله ما يبقاش راجل ما ينفعش نقول عليه ملتزم ما يبقاش محترم ما يبقاش راجل شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيام الليل قيام الليل شرفك شرفك من كثر نومه بالليل أتى يوم القيامة فقيرا فقيرا أيها الإخوة إن قيام الليل والناس نيام الانقطاع عن غبش الحياة اليومية وسفاسفها قيام الليل والناس نيام فيه الاتصال بالله التلقي من نور القرآن الأنس بالله بالخلوة معه بالخلوة معه تستشعر في الليل وزوجتك نايمة وولادك نايمين وابوك وامك نايمين وتفتح الشباك وتبص على السقف وعلى الشبابيك وعلى الشوارع والناس نايمة وتدخل تقفل وتستشعر ان محدش شايفك الا الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ترتيل القرآن والكون ساكن وكأنما هو يتنزل من الملأ الأعلى حين يحضر القلب في لحظة الترتيل وأنت تستشعر أن هذا كلام الله لسانك يتلوه أذنك تسمعه قلبك يحس به عقلك يستوعبه حين تستشعر أن هذا كلام الله ترتل وكأنه الآن ينزل تسمع مع علمك أن ربك يسمع تفهم وتستشعر أن نورا ينبثق من داخلك ليحرق خطاياك فيضيء بصيرتك فيخرج إلى طريقك نور تمشي به في الناس وأنت تقوم في الليل والليل ساجن يكون القرآن مع تلك الصلاة هي الزاد لاحتمال ثقل الفتن والتقاوي والتطاول عليها والارتفاع والتسامي عنها والذود عن المؤمنين ايضا حين تكون منها اقوى نعم ان هذه القيام وهذا القرآن هو الزاد لحمل العبء الباهظ والجهد المريض الذي ينتظرك ان قيام الليل وتلاوة القرآن تنير القلب في الطريق الشاق الطويل تعصمك من وسوسة الشيطان تحميك من التيه في الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير وقيام الليل له خصوصية عملية لها فعل آخر إن ناشئة الليل هي أشد وطأا ناشئة الليل ما ينشأ من الليل بعد العشاء أشد وطأا أجهد للبدن أشد وطئا أنا عارف إنك راجع من الشغل تعبان راجع من الشغل منهك هتقوم وانت مش قادر قوم يا ابني وافرح بالحديث ده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من الليل يصلي إذا قام الرجل من الليل يصلي فنام وهو ساجد ما تنامش متعنب لكن إذا غلبك النوم يباهي الله بك الملائكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام وهو ساجد باه الله به ملائكة السماء فقال يا ملائكتي انظروا إلى عبدي جسده بين يدي وروحه عندي جسده بين يدي وروحه عندي يا ملائكتي اكتبوا له قيامه الذي كان يقوم واجعلوا نومه صدقة مني عليه يا اه انا نفسي ربنا يتصدق علي تبقى صدقه جميله قوي دي من ربنا كريم بس انت ما تعرفوش كويس والله لو تعرفه تحبه كريم يقول اكتبوا له قيامه الذي كان يقوم ساعة ما قام عامل لي فيها الواد ده جدع بقى وفتوه وقال لك اصلي 11 ركعه اول ركعتين نام نام هو ساجد ربنا يقول لهم اكتبوا له 11 اكتبوا له 11 يا رب ده نايم قال خلاص نمو ده صدقه مني عليه كريم كريم وانت بخيل مش راضي تقوم كسان وانت تعرف ده وما بتقومش تبقى خيبتك تقيله قوي اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب نعم يا شباب إن ناشئة الليل هي أشد أشد وطئا صعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله يا مش عايز ربنا يحبك مش ناوي محدش قال عايز عايز ربنا يحبك يعني طب خليك من ده شوف ثلاثة يحبهم الله رجل كان في رفقة على سفر فساروا عامة ليلتهم ويومهم وليلتهم حتى إذا كان النوم عندهم يعدل ما مثله مشوا طول الليل وطول النهار ونص الليلة الثالثة سفر فتعبوا جدا لحد ما يقولوا له تدفع كام وتنام يقول اديك كل اللي معايا وتسيبني انام فما مست جنوبهم الارض حتى ناموا جميعا فقام رجل منهم يتملخني ويتلو كلامي هو ده اللي ربنا بيحبه انك تبقى في البيت قعدت مع الاولاد قعده جميله وزوجتك وعيالك وابقى الساعه بقت 12 يلا يلا ننام كله جري على السرير كله دخل على السرير وانت سحبت كده وقمت اتوضيت ووقفت تتملقه عارف تتملقه يعني ايه اه كان نفسي من زمان نتكلم كيف تتملق الله ازاي تتملكه بقى عارف التملك هو ايه انك انت لما تكون شغال في شركة وعندك مدير بيحب الاونطة ها وانت تدخل على المدير تقول له ساعة ما جه الصبح اهلا اهلا ده الدنيا كلها نور ايه نور ده انا حسيت ان في حاجة حصلت في الشركة اول انت ما دخلت يا سلام يقول لك اسكت يا ولد يا س... والصوت ايه كروان مش ممكن لا بيعمل ايه الصوت ده بيزغزغني صراحة هو ده اسمه ايه التملق بنعملها مع كل الناس الا الله ما نعرفش نتملق ربنا ما اعرفش ليه للاسف الشديد عند ربنا بقى يقولوا الكلام غلط يقول له يا كاسر كل سليم يا رب كاسر كل سليم دي قله ادب مع الله فاجأ كثير من الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه مكروه دايما فاكر له المكروه دايما فاكر له المكروه سبحانه وتعالى مفيش عندك محبوب ابدا جالك منه فين يا ابني تملقك لله انك تقوم بالليل وتقول يا رب انا بحبك يا رب هو انا من غيرك كان يبقى فيا خير يا رب هو لولا انت كان ينفع انطق باسمك يا رب ده انت حبيبي وقول بقى شوية من الاونطة بتوعك شوية من اللي انت حافظهم قول لي يعني ينفع اتكلم مع ربنا كده بالعامية كده اه ينفع مش لازم لغة عربية فصحى مش لازم بس بالادب والتعظيم والتوقير والاجلال اوعى تغلط بقى اتكلم بالادب فقام رجل منهم يتملقني ويتلو اياتي ورجل التاني برضه عشان ممكن انت تعملها كان في رفقة فاتاهم سائل فنهروه وطردوه فتخلف عنهم واعطاه ولم يشعر به احد او ده ربنا بيحبه لما يجي لك واحد يقول لك انا رحت للشيخ فلان وما رضيش يسلفني وللاستاذ فلان وما رضيش يسلفني ولفلان بيه وما رضيش يسلفني ولابن عمي وابن خالي وابن خالتي ومش لاقي حد انا بقول يا رب تقول له لا وانا اديك يبقى ده راجل ربنا بيحبه ربنا بيحبه شاهد نرجع تاني يا شباب ان ناشئة الليلة هي ايه اشد وطئا صعبة صعبة ولكن جميلة ولذيذة وممتعة وأقوى مخيلة أجهد للبدن لأن فيها مغالبة الفراش مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش بعد كد النهار أشد وطئا ولكنها اعلان للسيطرة على النفس الامارة استجابة لدعوة الله ايثار للانس به
ومن ثم فإنها أقوم قيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا ربنا يتعجب منك ولما يتعجب منك يرحمك ويغفر لك عجب ربنا من رجل ثار عن فراشه ووطائه عجب ربنا من ايه من رجل ايه ثار ثار عارف ثار يعني ايه ثار ثار عمل ثورة يعني على اللحاف ضرب اللحاف برجله قام واقف دخل الحمام اتوتر وقف صاحي سار عن فراشه ووطائه مش قام كسلان متخاذل الكسلان ده هينام تاني اللهم نبهنا من غفلتنا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وإيه وأقوم قيلا أقوم أفضل قيلا في القول القول فيها قيم لأن للذكر فيها حلاوة للصلاة فيها روح وخشوع للمناجاة فيها شفافية إي والله جربوها الليلة صلاة الليل تسكب في القلب أنسا وراحة ونورا لا تجدها في صلاة النهار ولا تجدها في وسط الناس الله الذي خلق هذا القلب علم مداخله وأنواره علم ما يتسرب إليه ويقع عليه علم الملك جل جلاله أي الأوقات يكون فيها القلب أكثر تفتحا واستعدادا وتهيئا أي الأسباب أشد تأثيرا فاختار الله الملك وهو يعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتلقى القول الثقيل وينهض بالعبء الجسيم اختار له قيام الليل قم قم الليل لأن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلة في النهار مشاغله في النهار مشاغله ونشاطه يستغرق كثيرا من الطاقة والالتفات إن لك في النهار سبحا طويلة فلينقضي النهار في هذا السبح وليخلص العبد لربه في الليل حيث يخلو كل حبيب بحبيبه اللهم ارزقنا حب القيام لما أتى الموت أحد السلف قيل ما يبكيك قال أبكي لأنني أموت ولم أشتفي من قيام الليل ما شبعتش ما شبعتش من قيام الليل هذه أول التربية ومدخل الصناعة أن تقوم الليل رجال يا شباب هنقوم الليل الليلة دي وعد إن شاء الله أن نقوم كل واحد لوحده حيث لا يراك أحد إلا الله وسيب عينيك تصبر الدموع وسيب قلبك يرتجف واقرأ المزمل والمدثر وتدبر وقد تتصور أنك تقوم وأنت تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآيات فيا لها من لذة ويا لها من سعادة وهكذا نمضي مع سيرة رسول الله بعد أن قضينا الليلة مع المزمل وقيام الليل يكون لقاؤنا بإذن الله تعالى مع المدثر والقيام للدعوة هما خطان متوازيان حق الله في النفس وحق الخلق فيما علمت من الحق أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق بعده معصوما وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين اللهم وفق طلبة المسلمين واجعلهم بفضلك ناجحين معانين موفقين مسددين متفوقين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين
دول سؤالين مهمين وخصوصا السؤال بتاع الأخت فعشان كده النساء اللي فوق اسمعوا لأن الكلام ده يهم كل النساء آه، الأخت تقول أن زوجها ألقى عليها ثلاث أيمان ومن ضمنهم يمين ظهار وعندما ذهبت إلى المفتي قام برد اليمين وأعطاه 20 جنيه مهر جديد وعمل كفارة 180 جنيه إطعام 60 مسكين المسألة دي بتتكرر كتير جدا إن واحد يحلف على زوجته ثلاث أيمان ويروح لواحد يرد له يمين او يقول له يمين اتنين ما وعوش ويرجع له زوجته ويعيشوا مع بعض في حرام وفي زنا والعياذ بالله فلذلك بنقول للاخوة وللاخوات للرجال وللنساء اتقوا الله بقول للمرأة انها تتقي الله وما تفرطش بسهولة وببساطة انها توافق ان حد يرجعها بالبساطة دي وبالسهولة دي واهلها يراعوا يا شباب إذا فشى ولد الزنا فبشر هذه الأمة بالعذاب وأولاد الزنا النهاردة كتير كتير جدا من الأزواج اللي عايشين مع بعضهم في وهم إنهم متجوزين للأسف الشديد يبقى حلف على مراته 100 يمين ولسه عايش معاها يبقى بيسب الدين ولسه بيعايش معاها يبقى ما بيصليش ولسه عايش معاها ويخلف منها عيال ويبقوا الأولاد دول أولاد زنا والعياذ بالله فلذلك ينبغي على النساء أن تحتاط لهذا الأمر أنا معروف إن مذهبنا أن تارك الصلاة كفر دون كفر ولكن ينبغي أن تصر المرأة على أن يصلي زوجها بكل وسائلها المشروعة تصر على أن الزوج ده لازم يصلي بأي وسيلة ومسألة ثلاث طلقات راجل لما هو عايزها بيطلعها ثلاث طلقات ليه أنا عمري ما بقول لامرأة طلقي من زوجك أبدا ابدا ولا عمري بقول لراجل طلق زوجتك لان مصايب الطلاق النهارده كتير وما من امرأة مطلقة الا وهي مفتونة الا من رحم الله لانها تنتظر سنين ولا تجد من يتزوجها ولا من يسأل عنها ولا من يدق بابها وهي قد تعودت انثى الزوج فلذلك اقول لكل اخ اوعى تطلق مراتك والا تكون قد فتنتها في دينها وقل لكل اخت اياك تطلبي الطلاق مش كل مشكلة تحصل بين زوجين يعني معناها يتطلقوا فلذلك ينبغي على الرجال امسك لسانك بطل كلمة هطلقي اياك تهديد لو عملت كذا تبقى طالق لان ما بتناش كلامك وانت عارف وبتعمل ونرجع نسأل ونقع في مشاكل ولاد الزنا كتروا الاولاد اللي ولاد الحرام بقوا كتير في زماننا وده تهديد بفناء الأمة امسكوا لسانكم أيها الرجال في مسألة الطلاق والمرأة اللي تعرف ان زوجها طلقها ما تخليهش يقرب لها ولا يقعد معاها وتروح تقعد في بيتها او تقعد في شقتها وما تخليهش يدخل عليها او تلبس قدامه النقاب ده واجب ده السؤال الاولاني السؤال الثاني اخ طيب واظنه راجل طيب يعني بيقول من عبد الله الى عبد الله مش عارف ايه كلام طيب جميل ولكن بيقول ايه قل قصر القول ولا تزيد من قال الله قال رسول في مسألة التصوير افدني ولا تكثر من الكلام انا عايز اقول بس للاخ اقعد يا اخي انما انا لكم مثل الوالد يعني الاخ لما يقول لي كده ولو شتمني انا مش هزعل منه بس فين الادب الادب بتاع الاب والام في البيت عيب يا ابني يا اخي كده عايزين نتعامل بالادب مع واحد اكبر منك يبقى الادب ايه لا تكثر من قول قال الله وقال الرسول امال اكتر من ايه وانت بتسال عن ايه فلذلك انا بقول بس لما نيجي نكتب ورقه مش عشان انا عشان المشايخ التانيين اللي بتيجي تسالهم او تيجي تبعت لهم يبقى في نوع من انواع الادب والتوقير والاحترام ليس منا من لم يوق ليس منا ليس منا ده كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم آه يعني الكلام برضو انا ما بتكلمش عن نفسي انا مسامحك وبحبك ومش زعلان منك ولو قلت لي اصعب من كده بس لما اتكلم اللي اكبر منك تبقى خليك مؤدب تتكلم كلام محترم الاخ بيسال عن حكم التصوير عايزني اقول لك كلمه واحده حرام لكن هقول لك برضو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورون يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم قال رسول الله وهكتر كمان بالعند فيك قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو أو صورة سواء كانت صورة دي صورة أبوك اللي مات أو صورة ابنك اللي أنت لسه بتدلعه أو صورة الفرح بتاعتك أنت ومراتك أو صورة أمك اللي ماتت أو صورة جدك أبو العيلة كل الصور دي تمنع دخول الملائكة والبيت يمتلئ بالشياطين والعياذ بالله هم دول السؤالين اللي انا احببت ان انا اجاوب عليهم جزاكم الله خيرا قول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك